بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
يسر شركة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة أن تقدم لكم هذا الإصدار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام عن اسم الله الصبور الكلام في هذا الاسم العظيم يجب أن نفهم الإجابة على هذا السؤال إذا كان الله عز وجل صبورا فما هي علاقة هذا الاسم بالعذاب والانتقام الله سبحانه وتعالى يبين أن الحكمة هي أساس إظهار أسمائه الحسنى فلا بد من إظهار اسم الله الصبور وكذلك إظهار اسم الله المنتقم والحكمة هي الحكم بين إظهار هذا الاسم وهذا الاسم ولذلك تجد أن الحكمة من الصبر والانتقام واردة في النصوص الشرعية الثابتة يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فقضية العلاقة بين الحق والباطل هي في الأساس محسومة ومنتهية وليست محل نقاش لأن طرفي الصراع هو الله عز وجل مع الكافرين فكيف يقف هؤلاء أمام الله ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن الحكمة تقتضي بلاء عباده المؤمنين وإظهار موالاتهم لله وحبهم للحق وإيمانهم بربهم وصدق هذا الإيمان والتضحية والبذل والعطاء من أجل هذا الدين فلا بد أن يكون للمؤمنين أعداء ولا بد أن يبقى طرفي الصراع المؤمنين والكافرين إلى قيام الساعة والحكمة هي الحاكمة والمثبتة لهذين الطرفين إلى نهاية الزمان وهذه هي حكمة الصبر والعذاب في وقت واحد ولذلك تجد نوع من العذاب ليس فيه صبر مثل قول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يكن الله ليصبر عليهم وهم يريدون هدم بيته الحرام هذا البيت سيكون أساس الدعوة الجديدة فلا يهدم ولا يسمح لأحد بهدمه فيأتيهم العذاب بصورة عاجلة ولكن هذه الصورة العاجلة تتمثل في أن الله لم يمهل أصحاب الفيل في نفس الوقت الذي بلغوا فيه بيت الله الحرام إذا بالطير الأبابيل تأتيهم لضربهم بحجارة من سجين أي جهنم كأن الله عز وجل يريد أن يثبت وجوب السرعة والمعاجلة في هذا الانتقام وفي هذا العذاب فيأتيهم بعذاب من جهنم وهم لم يزالوا بعد في الدنيا عنصر السرعة والتعجل في القضاء على هؤلاء الناس لا يتنافى مع الصبر لأن الله عز وجل قد أحكم أمره وأحكم إظهار أسمائه كلها والحكمة هي القاضية في هذا الأمر فحكمة الله عز وجل تقتضي إهلاك هؤلاء القوم فورا وإنهاء هذه المحاولة الخبيثة فورا فيأتي الطير الأبابيل ضربهم بحجرة المسجد فجعلهم كعصف مأكول نلاحظ ان هم ارادوا هدم بناء حرام فكانت العقوبة ان هدم الله بناءهم هم فاصبح كل انسان بيتهدم ويتساقط جسده وتتساقط اجزاؤه ويتساقط لحمه كما حاول هو هدم بناء البيت كعصف مأكول جعلهم كعصف مأكول أجسادهم أصبحت فارغة وأصبحت متهدمة وأصبحت تتساقط وهذا غاية الحكمة والإحكام أن يموتوا بهذه الصورة العاجلة من حيث الزمن في الدنيا والعاجلة من حيث أداة الزمن من جهنم والكيفية التي ماتوا بها والتي تتناسب مع طبيعة عملهم هناك موقف آخر قد نتساءل فيه تساؤلا وجيها منطقيا لماذا ترك الله الناس يحرقون أصحاب الدعوة في قصة أصحاب الأخدود النهاية بتاعت القصة ديت فيها تساؤل ايه التساؤل ده ان الجريمة اللي تمت جريمة بشعة ان الناس الكفار بيحرقوا المؤمنين ومش بيزقوهم ولا بيحذفوهم ده بيقول له ارمي نفسك مسألة مؤلمة قوي والرسول صلى الله عليه وسلم بيجيب لنا مشهد ام معاها ابن لسه بشيله والابن يقول لها يا ام القي نفسك انك على الحق فما الحكمه في اتمام هذا العمل الحقيقه ان القران اجاب على هذا الامر من زاويتين الزاويه الاولى ان ربنا بين ان الناس ديت كان لازم تستنى جهنم وعشان تستنى جهنم كان لازم ما تموتش بعذاب في الدنيا ليه تستنى جهنم لان ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لاحظ في الايه كلمه جهنم والحريق هم حرقوا المؤمنين احنا قلنا في اصحاب الفيل ربنا هدهم زي ما حاولوا يهدوا البيت طب دول حرقوا المؤمنين فلازم يتحرقوا عشان يتحرقوا لازم يخشوا جهنم وبعدين تقولي طب ممكن يتحرقوا في الدنيا لا هم ما يستحقوش نار اقل من جهنم مين يقدر يقول ان هم يستحقوا نار اقل من جهنم محدش وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان اقل نار النار بتاعتنا ديت لو ربنا عذبهم بيها في الدنيا هيكون عذبهم بايه بجزء من سبعين جزء من نار جهنم والجزء ده مطفي بالمية سبع مرات لا الكلام ده ما ينفعش دول راميين المؤمنين احياء في النار ويقول له ارمي نفسك بالعيال بالاطفال بالنساء ارمي نفسك يتحرقوا بنار اقل من جهنم لا مش بجزء من سبعين جزء من نار جهنم والجزء ده مطفي بالمية سبع مرات لا لازم جهنم ذاتها وعشان جهنم ذاتها سيبهم يعيشوا شوية ايام عشان يموتوا براحتهم ويخشوا جهنم عذاب جهنم وعذاب الحريق عشان كده ربنا قال عذاب الحريق يبقى حريق جهنم هو ده العدل وهي دي الحكمة وهو ده الصواب يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما صبرش عليهم وما أمهلهمش ولكنها الحكمة هنا احنا بشر احنا بشر ما نقدرش نتابع حكمة الله عز وجل فالقرآن يفسر لنا المواقف والاحداث فقال لنا ايه خلي بالكم يا اللي بتفهموا خلي بالكم يا اصحاب الدعوة خلي بالكم يا مسلمين خلي بالكم النهاية ديت نهاية مش طبيعية ده نهاية استثنائية ان احنا سيبنا دول يحرقوا المؤمنين وسيبناهم عشان خاطر يدخلوا جهنم وعذاب الحريق دي نهاية مش طبيعية دي استثنائية لكن النهاية الطبيعية بقى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروك ايه آه، هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود هي دي النهاية الطبيعية يعني الاستحقاق من علاقة العمل اللي عملوه بالجزاء اللي واجب عليهم بيفسره لنا فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود واخد بالك انت يبقى فرعون وثمود مع النهاية بتاعت الكفار اللي حرقهم المؤمنين نفهم ان العاقبة لابد ان تكون بحكمة وانها ليست امر متروك وليست بغير حكمة وليست بغير حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزو ثقيف جهز الجيش وحصروا البلد رموهم بالنبال ما فتحوش البلد الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك إن في مغزى من هذا العجز مش قادرين نفتح ثقيف ليه حس إن ربنا لا يريد ذلك قال لهم سنرحل غدا مفيش حرب الصحابة ما تجاوبتش مع الأمر ده ازاي نحارب ما احنا اهو وحوالين منهم وننهي عليهم وننتهي وهم مش هياخدوا معانا حاجة حرب مش مش راضيين تسمعوا الكلام حرب حرب فوجئوا بانهم جرحوا جراحات شديدة مش دي ثقيف ولا دي الحسابات العسكرية اللي ممكن احنا نحسبها معاها دي مش تستحقش الشغل ده كله فاذا بيهم يجرحوا جراحات شديدة عدى اليوم بتاع الجراح ده بعد ما جرحوا جراحات شديدة قال لهم ايه سنرحل غدا طبعا كلهم محدش قدر يتكلم ان الاول كانوا سخنين ولسه بحالتهم وبصحتهم وما كانوش اتضربهم لا ازاي نحارب ونضرب ونحاصرينهم وهما ما يسووش ها، حارب فحارب بص لنفسه بيتضرب ها مستنين بقى الرسول اللي راح الغدر عشان يفكوا واخد بالك لان هم مضروبين مضروبين قال سنرحل غدا لم يتكلم احد ما كان امبارح ما كان امبارح ده اللي بيتكلم نبي ما كان امبارح قال سنرحل غدا فرحلوا فاذا بسقيف تسلم سبحان الله ويجوا للرسول صلى الله عليه وسلم مسلمين ايه اللي خلى المسلمين ما تقدرش تفتح يعلم الله عز وجل ان الناس دي مش هتتقتل بايد المسلمين هتسلم فلما نيجي نشوف المنظر ده نقول ايه يا رب عبادك المؤمنين بيتجرحهم وبيتقتلوا وبيتضربوا ايوه حكمه انت لا تعلمها مش قضيتك يا انسان يا بشر إيه واخد بالك يا محدود الامكانيات والعقل والطاقه فوض الامر لله في كل الاحداث فوضها لله سبحانه وتعالى انتوا عارفين اللي تعرفوه في حرب الاسلام ده ما يسويش حاجة معلوماتنا عن عداء الناس الكفار للإسلام معلومات محدودة جدا جدا ومع ذلك قلقاك وتعباك ومش مخلياك على بعضك امال لو عرفت الحقيقة امال لو عرفت الحقيقة انت لا تستطيع تحمل هذه الحقيقة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيديك معلومات على قدك اما الاصل فهو مفوض الى الله ولحكمة الله سبحانه وتعالى ولحكمة الله عز وجل لما نيجي نشوف القرآن نجد ان لما ربنا ضرب مثل بفرعون لما ربنا سبحانه وتعالى آه، عذبه قال في كلمة ما اتقالتش بحد فلما آسفونا شوف ربنا يقول فلما آسفونا يعني لما أغضبونا جدا دي معنى كلمة أسفونا انتقمنا منهم انتقمنا منهم وده اللفظ الفريد اللي ورد في إهلاكهم فلما آسفونا انتقمنا منهم ولكن الأمر لا يتوقف عند حد هذا الكلام انتقمنا منهم لا في بجانب هذه الصيغة الحكمة والعلة والسبب اللي ربنا انتقم به منهم وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين يبقى ربنا لما أهلك فرعون ولما قضى على فرعون كان في بجانب معنى الانتقام حكمة الانتقام حكمة الانتقام ايه هي حكمة الانتقام ان يصبح فرعون سلفا ومثلا للآخرين يبقى حبرة ويبقى آية كان لازم فرعون يغرق ليه فرعون آه، وصل لمرحلة ان الناس لو استمر من غير النهاية ديت كان ممكن يحصل خلط في فهم الناس وفي تصور الناس ايه ده بتساب ليه ده متساب ليه البني ادم ده متساب ليه واللي زيه متسابين ليه وغيره متساب ليه فربنا سبحانه وتعالى يعني لكي لا يفتن الناس فيحقق هذه النتيجه تثبت تصور العباد عن الله عز وجل وانه رقيب وانه حسيب وانه مقيت وانه مهيمن وانه علي وانه جبار وانه منتقم وانه جبار وانه جبار ومع ذلك هو صبور سبحانه وتعالى فالقضية عايزة تصور شامل كامل لقضية اسماء الله الحسنى تصور شامل كامل لقضية اسماء الله الحسنى فكان لابد ان يكون سلفا ومثلا للاخرين الحقيقة ان هذا الكلام بيفسر اسم الله سبحانه وتعالى الصبور في اشياء اخرى تفسر هذا الاسم ايه هي الاشياء الاخرى ديت الاشياء ديت ازاي ربنا كيف يجعل الله عز وجل وجل الدعاء الى دينه يصبر على اعدائهم ليه لان ربنا صبور لكن ربنا صبور بس ربنا اله احنا دعاء الى دين الله بنتغاظ وبتذهب نفسنا عليه بحسرات وبنزعل وبنتضايق وبنشيل وبنكبت احنا بشر يوم ربنا سبحانه وتعالى يهتم بينا يهتم بينا كدعاء عشان يصبرنا لكن هو هو سبحانه وتعالى صبور واحنا بيقللنا وبيضايقنا وبيكبتنا اشياء واخد بالك انت ازاي فلا بد ان ربنا يعلمنا احنا كدعاء الى دينه سبحانه وتعالى كيف يكون الصبر ممكن ربنا يعلمنا الصبر من غير ما احنا ننتصر على الكفار زي ما ربنا قال كفوا ايديكم واقيموا الصلاه لما تكون انت مقهور ومذلول وفي كفار ذلينك وعاطينك فوق ظهرك ومش مخلينك عايش حياتك الطبيعيه الجا لله اه الجا لله عايز تحس بذاتك الحقيقيه الطبيعيه حس بذاتك قدام ربنا يبقى انت لما ت- ت- تذل لله عز وجل ما تحسش باي ذل ولما تسجد لله عز وجل ما تحسش باي اهانه ولا تهن ولا تحزنوا وانتم الاعلون انتم الاعلون بقضيتكم بدعوتكم بعقيدتكم بدينكم باسلامكم انتم الاعلون مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف الرسول صلى الله عليه وسلم لما الكفار حاربوه جبريل نزل بس ما قالوش ملك الجبال المرة دي لأن المسألة ما كانتش تستحق ملك الجبال تعرف جبريل قال له إيه يا محمد أحزين أنت على أن كذبوك قال بلى نعم أنا حزين قال يا محمد مر هذه الشجرة أن تأتي إليك فقال للشجرة تعالي راحت الشجرة شق الأرض والجذور بتاعتها وماشية ماشية ماشية في الأرض وجت قدامه وقفت فسيدنا جبريل قال له إيه؟ قل لها ترجع فقال لها ارجعي راحت الشجرة كانت جاية قدامه راحت راجعة راجعة راجعة راجعة راجعة اهدي بقى جبريل بيعمل ايه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما بيهزرش معاه ده بيقول له يا محمد انت لو عايز اي حاجة تحصل ممكن دي تريح تعرف انت يريحك ايه انك تحس انك لو عايز اي تقدر تعمل اي حاجة تقدر تعملها ده يريحك طب ازاي تحس الاحساس ده انك انت قضيتك مش في ايدك دي في ايد ربنا فلا بد من موقف التفويض فموقف التفويض هو اللي يديك الاطمئنان مش كانك انت بقى تقدر تعمل اي حاجه لا ربنا يقدر يعمل اي حاجه دي عقيده ربنا هو ولي وهو وهو اللي نزل دعوة الدعوة بتاعتي وهو اللي نزل الكتاب وهو اللي نزل جبريل وهو اللي بعت لي سيدنا محمد وهو اللي يتولى المسألة والمسألة معاه هو سبحانه وتعالى فانت اطلع بره الموضوع ما تحملش نفسك ما لا تطيق انت مش بتاعي الكلام ده انت ما تستحملش المسؤولية بتاعت الدعوة ديت فوض فوض امرك لله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت فالشجرة دي مع- هو ده معناها واخد بالك انت ادي نموذج من النماذج لكن لما جاء رسول الله ومعاه ملك الموت برضه سي... مع ملك الجبال برضه رسول الله صلى الله عليه وسلم استريح جدا جدا جدا وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى تعامل مع مع مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب المساله برضو الكفر الكفار زاد شويه فربنا سبحانه وتعالى اسرى بالرسول عليه الصلاه والسلام انت لما تجيلك مشكله وتبقى قاعد كده مهموم ومحدش بيكلمك ولا تكلم حد وهي مشكله هايفه وتك واحد يقول لك انت مالك في ايه؟ تقول له الموضوع كذا كذا بس هي دي ال- هي دي اللي مزعلاك وانت عامل كده يا اخي دي مساله بسيطه ازاي؟ اعمل كذا كذا الله، الموضوع ده ما كانش في مخي خالص والمساله تبقى بسيطه جدا في ذهنك مظبوط؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسرى بالرسول بعد حادثه الطائف. ايه معنى الاسراء بعد حادثه الطائف؟ انت ايه اللي مضايقك يا محمد عليه الصلاه والسلام؟ ايه اللي مضايقك؟ قريش؟ طيب ايه تاني غير قريش؟ قريش دي فين؟ في مكه؟ طيب ها. وايه تاني في مكه؟ مكه دي فين؟ في الجزيره؟ إيه طيب ايه غير الجزيره؟ الكره الارضيه؟ طب مش مهم الكره الأرضية. طب ايه كمان؟ السماء الاولى؟ لا والثانيه الثالثه الرابعه؟ لا روح العرش اطلع للعرش اطلع للعرش بص على قريش وانت قدام ربنا سبحانه وتعالى شوف نفسك تستحق تزعل ولا لا ما يصحش يزعل يزعل ازاي اذا كان ربنا قال له سبحانه وتعالى اطلع للعرش روح اطلع واسجد امام العرش وجبريل نفسه ما يقدرش يروح المكان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم راح فيه قريش ايه بقى راحت قريش ايه مين يقدر يقول قريش مين يقدر يقول كفار مين يقدر يقول الدنيا مين يقدر يقول اي حاجه مين يقدر يقول اي حاجه ما خلاص ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لسماء السبع وسجد امام العرش يبقى يبقى يزعل من قريش ولذلك نزل بعد الاسراء اللي يحصل يحصل نزل من بعد بعد الاسراء المساله اختلفت خالص بعد الشجره تعالوا روحي وبعد ملك الجبال لا ده الموضوع عايز حاجه غير كده خالص الاسراء والمعراج يصعد امام الله سبحانه وتعالى ينزل لاهل الارض شكله ايه شكله مختلف خالص وانسان تاني خالص يقدر يستحمل إيه لما الدنيا لما يحصل في الدنيا ايه دنيا ايه مفيش ده, ده السبع السماوات والعرش ديت اللي ربنا بيصبر بها عباده لان ربنا حاسس بع- بعباده المؤمنين ان هم بيتألموا عشان الدعوه ديت لكن ربنا صبور وهم بشر لازم ربنا سبحانه وتعالى يعتني بيهم ويعلمهم الصبر واخد بالك انت احيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر بيتعذبوا ما يقولهمش بقى ان ربنا هيغفر لكم ذنوبكم وانك انتم يعني ناس كويسين لا ده الموضوع اكبر من كده ده ربنا بيقول لهم انتم الجنه اصل بص صبرا الا ياسر ده ربنا هيغفر لكم ذنوبكم صبرا الا ياسر ده بتحكم لا ده صبرا الا ياسر فان موعدكم الجنه الجنه عشان يقدر يصبر على الموقف اللي هو فيه ده الجنه اقل من كده لا ده السبب اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيطمن الصحابة لما ربنا طمنه وبيعلم الصحابة لما ربنا علمه فعمر بن الخطاب انتوا عارفين عمر عمر اصل كل واحد ممكن يستحمل ويعدي الامور وهي ماشيه ون... لكن عمر لا ده عمر وهو بيهاجر كله بيهاجر سر راح طالع فوق جبل مكه وقال لهم كده اني ذاهب الى محمد انتوا قاعدين تجروا ورا المهاجرين وتشوفوهم وتشوفوا مكان الرجلين وتجيبوا من القصاص بتوع الاثر وتقول لا دول مشوا من هنا ومشوا من هنا وطلعوا من هنا لا مش معايا انا الكلام ده وراح طالع فوق جبل مكه يا ال قريش يا ال اني ذاهب الى محمد فمن أراد أن تثكله أمه وتتأرمل امرأته وتتيتم أولاده فليتبعني يجي ورايا ده يستحمل الاستضعاف ازاي صعب صعب على شخصية زي ديت تستحمل الاستضعاف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لنا ادعو الله لنا قال له عليه الصلاة والسلام أنت في شك يا ابن الخطاب وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم والله كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أسفل قدمه لا يصده ذلك عن دين الله أه؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من مكة إلى حر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون اسم الله الصبور اسم الله الصبور تعرفوا كويس جدا جدا لما تشوف ربنا بيؤمن المؤمنين ازاي ي- يجادلوا من الكفار او يناقشوا الكفار فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى اللي عذب واللي ذبح واللي عمل ربنا يقول لموسى فقولا له قولا لينا لينا بعد الربعمائة سنة دول لينا قولا له قولا لينا لينا بعد كل التعذيب ده وبعد كل الذبح وبعد كل استحياء النساء والاذلال ده كله قول له قولا لينا اه لان مش انت هتقول له ده ربنا اللي بيقول له وده امر ربنا سبحانه وتعالى قول له قولا لينا ده امر ربنا الصبور سبحانه وتعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ادي ادي ادي وبعدين في حاجه تانية كمان ربنا بيقول لنا ايه ها لما تيجي تناقشوا الكفار ابداوا معاهم بالراحه ابدا بافتراض انا ما اقبلهوش ربنا قبل سبحانه وتعالى وانا بقبله عشان ربنا قبله ايوه انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين لما تيجي تناقش واحد كافر قول له بص عشان خاطر تفهم الحيده بتاعتي والنزاهه بتاعت فكري وان انا شخصيه غير متعصبه احنا هنفترض مع بعض افتراض نوافق عليه قل يا الكتاب تعالوا بكلمات سواء احنا زي بعض اهو إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يا احنا ضالين وانتم مهتدين يا انتم مهتدين واحنا ضالين الافتراض ده نبدأ بيه هذه المناقشة واخد بالك انت ازاي الافتراض ده اساسا صعب على نفس المسلم ان يفترضه لان انا بفترض هذا الافتراض وانا على حق وعلى يقين وعلى عقيدة واخد بالك انت ازاي ربنا يامرني ايه قول للي قدامك يا انت اللي على الحق يا انا اللي على الحق يا انت اللي ضال يا انا اللي ضال ديت هي ديت هي الحكمة اللي امرنا ان نبلغ بها دعوة الله سبحانه وتعالى ان اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين يبقى ادي الجدل لما تيجي تنظر الى تفسير معنى اسم الله الصبور تجد ان في مسألة خطيرة قوي قوي قوي قوي في الاسم ده ايه هي المسألة ديت ان في مواقف قتل الانبياء قتل الانبياء بغير حق شوف ربنا بيقول ايه في سورة البروج وفي قتل الانبياء بغير حق ربنا بيقول في قتل الانبياء ايه ويقتلون الانبياء شوف شوف بيقول إيه؟ بغير حق هو في نبي اتقتل بحق هو في نبي اتقتل بحق ومع ذلك شوف ربنا سبحانه بيقول ايه بيقتلوا الانبياء بغير حق بيقتلوا الانبياء وبغير حق دي محسوبه زي على الكفار ومش قاتل الانبياء بغير حق وبس لا ده ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب يعني بعد كل العمايل دي لو تابوا ربنا هيتوب عليهم تخيل تخيل ربنا يتوب عليهم اذا تابوا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق تعالى بقى في النهايه خالص مع اسم الله الصبور في إقامة الحجة على العباد إقامة الحجة على العباد أدي في الدنيا قول له قولا لينا ويعذر عند ربنا سبحانه وتعالى طب تعالى في الحساب في الآخر البني آدم يجي بقى الك- اتحس- حسابك أنت عملت كذا كذا كذا الملائكة شاهدة اهي ال- الملائكة شاهدة لا يا رب لا الملائكة مش مش عايز الملائكة طيب الأنبياء الأنبياء ده بس الشهداء الانبياء ها لا رب مش عايز مش عايز الانبياء الشهود الشهداء طيب الارض الارض اللي انت عملت عليه لا يا رب كل كل ده انا مش عايزه طيب عايز ايه طيب في في الكتاب اللي كان مكتوب عليك اللي انت كنت بتعمل فيه العمل لا الملائكه ديت كانت بتكتب طيب ايه الحل عايز ايه انا عايز يا رب اشهد على نفسي عايز أشهد. يعني الانبياء مش عاجبينك الانبياء مش عاجبينك مش عاجبينك طيب بلاش الانبياء طيب الملائكه اللي كانوا بيكتبوا من ساعه ما كنت انت بتعمل الغلط كانوا بيكتبوا وكان اول ما تعمل حاجه بيكتبوها اول باول مفيش حاجه كده ولا كده طيب بلاش الملائكه طب الشهود الارض السماء الحيطه اللي انت ال- اي مكان انت عملت فيه. طيب بلاش كل ده عايز انا طيب عايز انت طيب ربنا سبحانه وتعالى يختم على كل اجسادهم وبعدين الجلود بقى تتكلم قالوا لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء تخيل تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يتجاوب مع فكرة ان الكافر يقول انا مش انا الملائكة مش معترف بيها الملائكة يعني ايه ملائكة يعني من يوم ما انت ما اتولدت مش يوم ما انت ما اتولدت والله ده من يوم ما كنت نطفة يوم ما كنت نطفة في ملك مخصوص عشان سيادتك والله انت لا تستحق ملك بس هو ربنا لكن هو بربك بربنا سبحانه وتعالى من اول ما تبقى نطفه ملك يا رب نطفه ملك ملك ملك ويقول يا رب نطفه بقت نطفه الملك قاعد يا رب علقه بقت علقه يا رب مضغه بقت مضغه يا رب مخلقه غير مخلقه شقي سعيد ذكر انثى اجله رزقه عمره جنة نار تتولد يجي لك ملكين هنا بيكتبهم وهنا بيكتبهم وبعدين تيجي في الاخر بمنتهى البساطه لا الملائكه ديت بيسحب كانها كان الملائكه ديت مثلا مجموعه التفتيش بتاعه العراق يعني جايين يتكلموا كلام غلط قلة أدب لا تتخيلها ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى اسم الله الصبر هو كده طيب بلاش الملائكة طب الأنبياء بل... الأنبياء بلاش الأنبياء طب الأ- بلاش دي طب عايز أنت نفسك اه حتى إن ابن القيم يقول حتى يدخل أهل شوف بقى اسم الله الصبور نتيجته النهائية إيه حتى يدخل أهل النار النار وقد امتلأت قلوبهم حمدا على أن الله سيعذبهم ده اسم الله الصبور ان اللي داخل جهنم داخل جهنم وهو بيحمد ربنا انه هيتعذب لانه لازم يتعذب وبيحمد ربنا على كده هو ده اسم الله الصبور اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا اللهم إنا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم نسالك العافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ برحمتك ان نغتال من